يا جماعة عايزين دايما وابدا عايزين نتذكر دائما ان في اخره وفي يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وهيسالنا عن كل صغيره وكبيره لو حدث او حصل في قلوبنا هذا الحس الايماني العالي ان في اخره بفضل الله سبحانه وتعالى هتستقيم احوالنا ومش هنشوف الشرور اللي احنا شايفينها منتشره في هذا الزمان مش هنشوف الظلم اللي موجود مش هنشوف الاحقاد اللي موجوده مش هنلاقي كذب ولا زور ولا ولا خيانه ولا غدر ولا اي حاجه هنشوف ما شاء الله الدنيا كلها جميله ولذلك سبحان الله شوف في عهد نزول سيدنا عيسى عليه السلام كعلامة من علامات الساعة الكبرى هتحدث الأمنة في الأرض وهتنزع بقى الأحقاد حتى السم يعني السم اللي موجود في ال في الثعبان وفي الأفعى وفي ال العقارب كل وينزع الله ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم وينزع الله السم من كل ذات سم مفيش أي سموم يا جماعة مفيش أحقاد ما شاء الله هنا في الوقت ده فعلا هيحصل بقى السلام العالمي بعد القضاء على المسيح الدجال وبعد القضاء على أتباعه من يهود أصبهان والدنيا كلها تبقى في قلب بشر مفيش كافر واحد موجود على وجه الأرض في الوقت ده الكل على الإيمان الكل على التوحيد لأن سيدنا عيسى عليه السلام حينما يأتي يعرض عليهم إما إسلام وإما قتل مفيش بقى جزية خلاص الموضوع منتهي مفيش وقت لأن خلاص القيامة قربت فبفضل الله سبحانه وتعالى هتبقى أجمل أيام هتعيشها البشرية على وجه الأرض ربنا يبلغنا هذا الوقت يا رب العالمين ويجعلنا في هذا الوقت إن شاء الله من الذين يكونون مع عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم تعالوا نكمل حبايبي أشراط الساعة الكبرى والموضوع خطير جدا وجميل وكل مدى الموضوع بيسخن أكتر وأكتر بمجرد ما نخلص أشراط الساعة الكبرى هنبتدي بقى نخش بقى في مسألة النفخ في السور ويا ترى هم كام نفخة هم اتنين ولا تلاتة ولا ولا اكتر يعني هنعرف طبعا ان شاء الله هنعرف تفاصيل النفخ في السور يا ترى هي نفخه فزع وبعدين نفخه الصعق وبعدين نفخه البعث يبقوا كده ثلاثه ولا نفخه الفزع هي نفسها نفخه الصعق وبعد كده تبقى نفخة البعث واحدة تانية لوحدها ويبقى كده نفختين ده هنعرفه إن شاء الله ويا ترى لما الناس كلها تموت تموت البشرية كلها طريقة البعث هتكون إزاي طب الناس كلها تحولت إلى تراب ولم يبقى إلا عجب الذنب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليه جزء الفقار البسيط جدا اللي موجود في, في ظهر الإنسان ده بس اللي هيفضل والباقي كله يبقى تراب ولن يتحلل طبعا أجساد الأنبياء ولا أجساد الشهداء لكن يعني في أغلب الناس هيكونوا تحولوا إلى تراب هينبتوا إزاي مرة تانية وهيطلعوا إزاي مرة تانية يعني الذي بدأ الخلق أول مرة قادر على إعادته سبحانه وتعالى فهيطلعوا إزاي لكن برضو كيف يكون البعث وإزاي هيروحوا أرض المحشر هيعرفوا السكة إزاي وهيوصلوا هناك ازاي وانهي طريق هيسلكوه ولما يوصلوا ارض المحشر الشكل هيبقى ايه والوضع هيبقى ايه والمكان عامل ازاي واين يعني هيتحط صفوف الانس والجن والملائكه فين واين ينزل عرش الرحمن الكرسي كرسي الملك سبحانه وتعالى وكيف يتم القضاء والقواعد التي يحاسب الله عز وجل بها عباده ست قواعد ربنا بيحاسب بها عباده سبحانه وتعالى وازاي هيكون الميزان ومين اللي هيوضع في الميزان يا ترى الانسان نفسه ولا السجلات بتاعته ولا الحسنات والسيئات ايه اللي هيتحط في الميزان بالظبط ويا ترى الصراط هيكون شكله ايه وصف الصراط ايه وايه اللي موجود تحت الصراط وطول الصراط قد ايه ومسافته قد ايه وايه الفتن اللي موجوده ومستخبيه ومستنيه الناس على الصراط والمؤمن هيعدي ازاي وهيعدي في وقت قد ايه بالظبط كل ده هنعرفه ان شاء الله في بقيه سلسله رحله الى الدار الاخره موضوع خطير وجميل جدا عشان كده انا مش مستعجل فيه قوي ماشي فيه براحتنا قوي للسبب انا عايزك تستحضر السلسله الكامله عشان لما تخلص كلها ان شاء الله تجد السلسله الكامله ان شاء الله على الموقع ان شاء الله الموقع بتاعي ان شاء الله افتتاحه خلال اسبوع 10 ايام بكتير ان شاء الله يكون افتتح ونكون عليه ان شاء الله نحمل عليه السلسله بتاعت دار الاخره كامله بقى بتفاصيلها اللي احنا ذكرناها على مدى سنه كامله ان شاء الله بحيث اللي عايز يعرف اي حاجه من تفاصيل الدار الاخره تبقى كلها موجوده الموضوع مش مجرد سرد حواديت المسيح الدجال نزل ظهر فنزل المسيح عليه السلام فقتله عند باب لد فحصل كذا انا عايز التفاصيل عايز اخش في اعماق الدار الاخره عشان تبقى مستحضر الصوره عشان كل ماده لو حبيت تتجرأ على معصية ربنا تلاقي التفاصيل دي واقفه لك بتقول لك اوعى ممنوع الاقتراب او التصوير ما تقربش من معصية ربنا ابعد تحب تظلم الناس ت ت ت تاخد في حقوقهم تعمل فيهم اي حاجة يقول لك ابعد لان الظلم ظلمات يوم القيامة وفي يوم اكيد إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا اليوم قريب جدا جدا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون أنت هتعيش قد إيه مسكين ف... وإذا مات العبد قامت قيامته والحديث ضعيف لكن معناه معناه صحيح فالشاهد في الموضوع ان ذكر الدار الاخره بيخلي الانسان بفضل الله سبحانه وتعالى يستحضر مدى عظمه ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا وزي ما قلت لك اوعى تنسى الكلمه ديت اوعى تنسى الكلمه ديت ان مشكله المشاكل يا جماعه ان ان ان ان في الدنيا ممكن آه، يعني واحد يجي ي- يعني يعمل معصيه مع- بلاش معصيه يعمل مخالفه معانا ولما يجي يقف قدام القاضي يقول له قول والله العظيم اقول الحق يقول له والله العظيم اقول الحق ويقوم كاذب على القاضي القاضي يا جماعه ما شافوش القاضي ليه فقط اوراق ورق بيتحط قدام القاضي وبناء على الأدلة اللي موجودة قدامه والمعطيات اللي موجودة قدامه على المكتب بيحكم القاضي في القضية ديت لكن القاضي ما شافكش لكن ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لكن مالك الملك وملك الملوك جل وعلا بيقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين تخيل حضرتك لما تقف بين ايدين ربنا وربنا سبحانه وتعالى هو هو اللي شافك وانت بتاع صاء وهو هو اللي هيحاسبك فلو قال لك عبدي فعلت كذا في يوم كذا وكذا فلو قلت له لا هيقول لك شفتك واضح الفرق شاسع فرق كبير جدا بين انك تقف بين قاضي من قضاة الدنيا وبين انك تقف بين يدي مالك الملك وملك الملوك الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور الذي يعلم السر واخفى السر اللي انت بتضمره في صدرك دلوقتي لكن اللي اخفى من السر الحاجة اللي انت لسه ما فكرتش فيها الله جل جلاله الله سبحانه وتعالى يعلم ان انت في سنة كذا في يوم كذا في الدقيقة الفلانية في اللحظة الفلانية هتفكر في كذا هو ده اللي اخفى من السر الله يعلمه فربنا قادر قادر ولذلك شوف ربنا قال ايه اليوم تبلى السرائر يا سلام هينكشف المستور اللهم استرنا فلا تفضحنا يا رب العالمين قولوا امين ان يوم القيامه في الدنيا كان في ناس كتير قوي قوي شاطرين قوي وما شاء الله و- ويعني ايه ويعني بيقول لك انا واد مدقدق وحرك و- وافهمها وهي طايره وحاجات كده فاهم ازاي؟ اللي هو فاكر ان هو قدر يضحك على كل الناس اللي حواليه وبلغتنا ولبسهم السلطانيه واخد بالك او عممهم يعني فاهم ازاي؟ ده يجي يوم القيامه هو فاكر خلاص بقى ان الموضوع انتهى انا ضحكت على فلان ونصبت على فلان وغشيت فلان وخدعت فلان ومحدش داريان بالموضوع ومحدش شايف ولا حد عارف واتستر في الدنيا ومات وراح وقف بين ايدين ربنا وفكر الموضوع خلاص خلص فاذا بالحق جل وعلا يكشف المستور انت خدعت كم واحد اه خدعت حوالي 2000 واحد ال 2000 يقفوا حواليك وربنا سبحانه وتعالى يخلي الملائكة تظهر لكل واحد من اللي واقفين حواليك انت عملت فيه ايه وعشان كده نفهم حديث النبي عشان كده بقولك الدار الاخره دي هتظبط حياتك هتظبط دنيتك واخرتك ورب الكعبه هتتظبط حياتك كلها عمرك كله هيتظبط لو مشيت صح وفهمت الدار الاخره صح انا بعتبر ان الدار الاخره دي مصرو- مشروع اصلاح للامه كلها لو الامه كلها استحضرت رقابه ربنا وان في يوم هنقف فيه بين ايديه والله العظيم يا جماعه الخير اقسم بالله ما حد في الدنيا يتجرأ ابدا لا على معصيه ربنا ولا على ظلم عبد ف- فالموضوع خطير جدا فتخيل حضرتك لما تيجي ول- ولذلك تفهم بقى هنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقول كما عند البخاري من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم اليوم مش بكرة مش يوم الثلاث ولا الأربع ولا الجمعة ولا يوم السبت الجاي ولا بعد صلاة الجمعة ولا أقول لك في أول رمضان اليوم فليتحلله منه إيه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار وإنما التعامل بالحسنات والسيئات تحلل من المظالم وما تتكبرش ما تقولش انا اعتذر لفلان وايه يعني لما تعتذر هو الاعتذار دوت ولا الاعتراف بالخطأ هيقلل من شأنك ده النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة الله هو بيعفو عن ايه واحد ظلمه فهو بيقول له انا عفوت عنك فهو لما عفى يقول لك اصل الناس بتفهم غلط دلوقتي وانا معاك فعلا الناس بتفهم غلط الا من رحم الله تيجي تعفى عن واحد ظلمك يقول لك شوف خايف مني هو لو ما كانش خايف ما كانش عفى مين قال لك كده ده حبيبك س- ما ما هو يا يا صدقك يا صدق النبي ولازم اصدق النبي ده حبيبي صلى الله عليه وسلم ده النبي بيقول ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب والنبي عليه السلام يقول من كتم غيظا وفي روايه من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يزوجه من الحور العين من ايها شاء اي عدد انت عايزه من الحور العين تاخد دي ولا دي ولا دي ولا دي لو عايزهم كلهم خدهم كلهم تخيل حضرتك بمجرد انه ايه انه كتم غيظا خد بالك من الحته اللي جايه دي وهو قادر على ان ينفذه واحد اذاني وانا وانا يقين انا اقدر ان انا اذيه واعمل فيه واسوي فيه كل حاجه لكن قلت ايه هسيبك لله الله يسامحك يا اخي فانا لما عفوت عنه يوم القيامه ربنا يخيرني بين الحور العين اختار من اللي انا عايزه من حور العين هل ده كان ضعف ابدا عمره ما كان ضعف كذلك الانسان في, في مساله ال- سبحان الله يعني لما لما تيجي واحد وانت رايح تعتذر له ايه المشكله ايه المشكله ده حبيبك يا اخي سبحان الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم علمنا دروس غاليه جدا جدا حبيبك صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان بيساوي الجيش كده عشان يطمئن على احوال الصفوف بتاعت المجاهدين قبل ما يخشوا يجاهدوا وبعدين فجاه هو ماسك عصايه وبيمر على الجيش كده عشان يطمن عليهم فجأة العصاية خبطت في بطن واحد من الصحابة كان بطنه يعني مرتفع شوية اسمه سواد بن غزية رضي الله عنه وارضاه فسواد بن غزية عمل ايه عمل موقف كده يعني بيسموه بلغة العصر كده آه، آه، يعني آه، مشهد كده درامي عشان ايه يعني ينال حاجة هو بيحبها فقال له لقد أوجعتني يا رسول الله أخذني منك أنا عايز أخد حقي يعني عايز أقتص منك يا رسول الله طبعا الصحابة مش متخيلين في واحد من الصحابة واقف ورايح يجاهد في سبيل الله ويروح يقول للنبي أنا عايز أقتص منك يعني طبعا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم شوف حبيبك يا سلام يا سلام عليك يا رسول الله يا حبيبي يا حبيبي وحبيب المسلمين كلهم شوف النبي يعمل ايه يروح رافع ثوبه وكاشف بطنه مش انا خبطتك في بطنك بالعصايه يا سواد انت اخبط فيها انت كمان يقول له استقد يا سواد خد حقك يا سواد يقوم الصحابه يقول له يا رسول الله يقول دعوني فان قصاص الدنيا اهون من قصاص الاخره يا جماعه المسلمين احفظوا الجمله ديت لان الواحد من كتر اللي بيسمعه ومن كتر الرسائل اللي بيجيله يعني والله العظيم الواحد انا يعني مش عارف اقول والله انا يعني ب- مش لاقي كلام اقوله ال- ال- الظلم اللي انتشر بين الناس واكل الحقوق اللي حصل بين الناس و- و- وال- وال- وجرأة الناس على على انتهاك حرمات الآخرين وعلى الغيبة والحقد وال وال والأذية و- الناس في ناس كتيرة اتجرأت قوي قوي قوي على انتهاك محارم ربنا وعلى أذية المؤمنين بشكل بشع شوف حبيبك اسمع الجملة دي والله لو ما طلعت من حلقة النهاردة إلا بالجملة دي كفاية أنا مش عايز أ- أنا عايز أقول لك الجملة دي وأقول لهم أقول لكم السلام عليكم وأروح وأبقى ضيف خفيف يعني بيقدر بيقول ننسى يعني سبحان الله شوف النبي بيقول ايه بيقول فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة فعلا أنا لو رحت لواحد النهاردة أنا أذيته قلت له سامحني قال لي مش هسامحك قلت له بالله عليك تسامحني والله مش عارف ايه إيه. طب عشان طب يعني طب بالله عليك يعني ابوس ايدك سامحني والله يا اخي انا ما قصدت اظلمك والله يا اخي وافضل معاه كده لحد ما في الاخر خالص يقول لي طب خلاص انا مسامحك مش انا اتكسفت منه وقال لي كلمتين ضايقوني مش انا اتحركت وبقيت كده بقول يا ارض يعني اتفتح كده وبلعيني بس اهون من انك تقف في ايدين ربنا يوم القيامه يقول لك اذيته ليه عملت فيه كده ليه ما كانش من حقك انك تاذي عبد من عبادي ليه تاذيه وليه تعمل فيه كده دي مظلمه هياخد من حسناتك خد من حسناته خد زي ما انت عايز خدت بالك المشكله عامله ازاي فالنبي يقول له فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة ويقول له اقتص يا سواد استقد خد اللي انت عايزه عارفين سواد عمل ايه راح حاضن بطن النبي وانا عمال بتخيل المشهد ده والله يا جماعه الواحد حاسس جسمه بيقشعر راح حاضن بطن النبي قعد يبوس في بطن النبي قعد يبوس في بطنه فالنبي مستغرب والصحابه اكثر استغراب ايه اللي بيعمله سواد ده فقال له يا رسول الله لقد حضر ما ترى انت شفت خلاص احنا داخلين نجاهد دلوقتي ويمكن هتقتل فأردت أن يكون آخر عهدي أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفت ال- الموضوع عامل ازاي فعشان كده بقول لك لازم لازم تفهم يعني ايه دار اخره لازم تفهم يعني ايه في يوم الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ياه محتاجه صدى يا ميداني دي عدالك تاني ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين هتقف فين إيديه هتقول له إيه لما يسألك عبدتني ولا ما عبدتنيش ما صليتش ليه سبحان الله يوم يكشف عن ساق يكشف عن ساق الملك ملك الملك وملك الملوك جل جلاله شوف ده يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ده المنافقين اللي رفضوا يسجدوا لربنا في الدنيا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ما يقدرش يسجد جسمه يتحول لطبقة واحدة يحاول يسجد يقع على ظهره مش قادر يسجد يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة إيه السبب في في اللي هم فيه ده كله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون رفض يسجد لربنا في الدنيا فربنا رفض أن يسجده له في الآخرة شفت ده الإنسان بيفوته خير كتير جدا لمجرد أنه بيعرض مش عايز يسمع كلمة الحق وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا يا الله ربنا ما يجعلنيش أنا وإياكم من أهل هذه الآية اللي هو اللي هو إن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا يعني خلاص ما يقوس منهم ليه لم يتعرض لأي رحمة ولا أي نفحة من نفحات ورحمات الله سبحانه وتعالى تعالوا نكمل موضوعنا النهاردة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحمد لله اتكلمنا المرة اللي فاتت عن العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبرى احنا قلنا العلامات اللي ذكرناها مسيح الدجال ظهور المسيح الدجال العلامة الثانية نزول سيدنا عيسى عليه السلام العلامة الثالثة ظهور يأجوج ومأجوج العلامة الرابعة اللي هي طلوع الشمس من مغربها اللي هي العلامة الرابعة اللي ذكرناها في الحلقة اللي فاتت وقلنا يا جماعة ان طلوع الشمس من مغربها لو الشمس طلعت من المغرب في الوقت ده لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يوم ما تطلع الشمس من المغرب يا جماعة في حالتين لا تقبل توبة حين تغرغر الروح لما يوصل الإنسان الروح خلاص وصلت الحلقوم لو في الوقت ده قال أنا مؤمن أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل زي ما فرعون حكيت لكم المرة اللي فاتت لما جه عند الغرغرة خلاص بقى بيغرق وروحه خلاص هتطلع فقال ايه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل يعني حتى شوف الكبر حتى وهو بيموت ما رضيش يقول آمنت أنه لا إله إلا الله لا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ربنا قال له إيه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية يا الله النهاردة هننجيك ببدنك بس هتموت وسيدنا موسى يطلب من ربنا ان جسد فرعون يطلع عشان بني اسرائيل يطمنوا ان فرعون اتقتل فيطلع الجسد بامر من الله الى البحر فالبحر يلفظ جسد فرعون الله طب ما البحر كان فيه في الوقت دوت مئات الاجساد اللي غرقت مع فرعون جنوده جنود فرعون غرقانين معاه بس البحر بياخد الامر وبينفذ حد فيكم ركب البحر قبل كده حد فيكم ركب سفينه وشاف البحر قد ايه مخيف قد ايه مرعب انا اذكر اني سافرت مرتين ثلاث مرات بالبحر لما كنت مسافر السعوديه زمان في اوائل التسعينات ما عشت لحظات رعب في عمري الا في البحر وانا راكب الطياره عادي كاني قاعد في بيتنا مفيش مشكله انما البحر مشكله مشكله كبيره جدا ومخيف جدا بشكل يعني حاجه رعب يعني فتخيل بقى البحر ده بالخضم بتاعه الهايل الضخم ده كله بيعبد ربنا ويسجد لربنا ويعرف ربنا ويسبح بحمد ربنا تخيل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فتخيل البحر ده جاله الأمر من ربنا سبحانه وتعالى يا بحر بحر الأحمر كبير ده طلع جسد فرعون وخليهم يشوفوه يوم البحر عارف مين فرعون ومين جنوده يروح مطلع جسد فرعون ويقول له انت بره على الشط وكان ممكن يطلعوا يطفوا على الميه هم مش عارفين يوصلوا له لا يطلع على الشط البحر امواجه تتتابع وتوصل فرعون لحد الشط ومش كده وبس ويا ناس يا كون الدنيا كلها اسمعوا امر ربنا سبحانه وتعالى ان الجسد ده بالذات لازم يفضل موجود عشان ده هيفضل آية وعلامة يتعظ بها الناس الى يوم القيامة جسد فرعون لا يمكن يفنى ويفضل جسد فرعون وموجود لحد النهارده وانا قاعد بتكلم قدام حضرتك هو دلوقتي قاعد مشرف في متحف ال- المتحف التحرير المتحف المصري في ميدان التحرير موجود لحد الان شحم ولحم وشعر و- و- وحواجبه واسنانه و- و- و- ولحيته كان متطرف برضه يعني فاهم ازاي؟ فيعني ن- نفس الشكل موجود لحد الان وكنت شفت صوره ليه في احدى المجلات لما كانوا مسفرينه في فرنسا يتعالج على حساب الدوله عشان كان جاله شويه عطب كده يعني فاهم ازاي؟ سبحان الله آه ده ده فرعون يا مدن على حساب الدوله والله مدني طبعا شوف قد ايه بقى، وفي فقراء فقراء الدنيا اللي يعني بي- بيدوروا على يعني على علاج يعني لا حول ولا قوه الا بالله وفرعون لحد النهارده فاهم ازاي؟ اه بيتعالج وبيروح ويجي وفرعون طبعا هو رمسيس الثاني رمسيس الثاني هو فرعون اللي مذكور في القرآن لأن فرعون ده كان لا- لقب بي- بيطلق على لأي واحد بيجي يحكم مصر لكن فرعون اللي مذكور في القرآن ده هو رمسيس الثاني تخيل حضرتك البحر ده كله يسمع كلام ربنا في الوقت اللي تلاقي إنسان قد كده ما يسويش حاجة جنب البحر ده ولما ربنا يأمره ويقول له واسجد واقترب يقول له لا هسجد ولا هقترب ولما ربنا يؤمر يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يا مسلمة يا مسلمة البسي حجابك فتقول مش هلبس حجابي دي حرية شخصية ده ربنا أمر وأنا مش موافقة مش هو ده لسان الحال ولسان الحال أسوأ من لسان المقال خدوا بالكم يا جماعه الموضوع الموضوع خطير بجد الموضوع انا يعني مش عايز اوجع قلوبكم لكن عايز اقول ان فعلا لازم نفتكر ان في اخره في يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا يا جماعه يا مسلمين يا اللي متخاصمين وزعلانين مع بعض بالله عليكم بالله عليكم الدنيا مش مستاهله والله مش مستاهله ان انتوا تخاصموا بعض وتعملوا بعض كده بتجيني رسائل وحاجات والله العظيم وبسمع مكالمات اقسم بالله يعني اقول ايه اخوات مع بعض وبيعملوا في بعض عمايل لا تخطر على قلب بشر اللي طمعان في ميراث اخته واللي واللي سرقت جوزها واللي عمل مش عارف ايه في في, في امه واللي اذى ابوه واللي اذى مراته واللي واللي واللي ولاده اذوه وال- ليه يا جماعه الدنيا مش مستاهله ان احنا نعمل في بعض كده ما تيجي الكل يتصالح وتيجي الكل يتسامح والدنيا هتبقى جميله جدا الدنيا ما فيهاش حاجه اصلا وحشه إلا الأعمال الوحشة اللي احنا بنعملها فيها الدنيا لا تذم لذاتها الدنيا هي اللي بنعبد فيها ربنا الدنيا هي اللي بنسجد فيها ربنا الدنيا هي اللي بنتزود منها لآخرتنا هي دي الدنيا للمؤمن شوف قد ايه ولذلك ربنا قال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه في الدنيا نفسها تبقى جنه ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنات الاخره قالوا ما هي يا امام قال انها جنه الايمان جنه الايمان سامح هتلاقي هتلاقي عز هتلاقي نفسك عايش في عز و- و- وفرحه وسعاده لا تخطر على قلب بشر كل ده مش هيحصل الا اذا استحضرت ان في يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا ياما ناس افاضل انا اعرفهم اتظلموا اتاخد حقهم و و و و- و- واتظلموا ظلم خطير ظلم ما يخطرش على قلب بشر ورغم ذلك يقول لك مش مشكله هاخد حق يوم القيامه اخد حق يوم القيامه ده ليه هو يعني واحد يقول لك إيه، يوم القيامه يا عم ده راجل يا عم ده ده متدروش ابدا ده مش متدروش ده انسان عاقل ده عارف انه مهما عمل عشان ياخد حقه من بشر فمش هيقدر ياخد حقه اللي هو نفسه ياخده انما ربنا قادر يجيب له حقه بجد بجد ان بطش ربك لشديد سبحانه وتعالى يعني فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد لا يمكن يخطر على بالك ان انت تقدر تاذي انسان مثل ان المولى عز وجل يعذب هذا الانسان بسبب ظلمه ليك فانت مهما عملت هتقدم ايه هتعمل ايه هتاذيه في ايه خد حقك يوم القيامه سيب حقوقك الغي القواضي انسوا يا جماعه بلاش عداوات مع بعض انسوا كل ده وهتقفوا بين ايدين ربنا وهتاخدوا حقكم تالت ومتلت بفضل الله سبحانه وتعالى حد فيكم ما يعلمش ان ربنا هو الحكم العدل حكم العدل سبحانه وتعالى لا ظلم اليوم ما فيش ظلم يوم القيامة خالص بالمرة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فبعد ما ذكرنا العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبرى ألا وهي الشمس قلنا يا جماعة إن الشمس لو طلعت قلنا حالتين لا تقبل فيهم التوبة عند غرغرة الروح والحالة التانية عند طلوع الشمس من المغرب والتوبة بتغلق من ساعة طلوع الشمس من المغرب لحد يوم القيامة لحسن حد يحسب إن التوبة تقفل أو تغلق فقط في يوم طلوع الشمس من المغرب وبعد كده ترجع التوبة تشتغل لا من ساعة طلوع الشمس من المغرب أول ما تطلع بدل ما تطلع من المشرق طلعت من المغرب أول ما تطلع يا جماعة لو واحد كافر عايز يسلم لا يقبل منه إسلام ولو واحد عاصي عايز يتوب لا تقبل منه توبة عشان كده بقول الحق وتوب واوعى تنام إلا وانت على توبة وعشان كده النبي هو سمى دعاء سيد الاستغفار سماه سيد الاستغفار ليه لأنك لو قلته في الليلة أو في ليل ونمت ومت في نفس الليلة تبقى من أهل الجنة ولو قلت الصبح ومت بالنهار تبقى من أهل الجنة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي بعترف لك بنعمك علي وبذنوبي يا رب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا الله يا من يرى ما في الضمير ويسمعه أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك أن تقنط عاصية الفضل أجزل والمواهب أوسع ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده معاك سورة فرعون يا مدني اعرضها يا ريت للناس والله أنا مش شايف حاجة الحقيقة في البلازما لكن اعرضها فعلا سبحان الله يا ريت حد شغال البلازما عشان نشوفها أنا كمان سبحان الله حاجة عجيبة جدا يا جماعة عظم في عظم ومنظر عجيب شغالها سلمان سليمان الله فيه سبحان الله شوف اهو ده اللي صورته قدامكم أنا لسه طبعا مش شايفها اللي صورته قدامكم هو ده اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى يا الله أنا لسه شايف الصورة حالنا سبحان الملك سبحان الملك تخيلوا يا جماعة دوت اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت جلد على عظم جلد على عظم واي نعم هو هيئته وشكله وكل حالته موجود اهي قدامكم اهي تخيلوا ان دوت خليه مدن على الشاشه شويه تخيلوا يا جماعه ان دوت اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى متخيلين منظره عامل ازاي متخيلين المنظر اللي فيه يعني متخيلين الضعف والخور والمهانة ومتخيلين منظره والذلة اللي هو فيها ومنظره اللي يعني مش عايز اقول البشع فعلا منظر بشع تخيلوا المنظر ده تخيلوا الانسان ده كان بيقول في يوم من الايام انا ربكم الاعلى وكان بيقول ما علمت لكم من اله غيري شوف قد ايه سبحان الله دوت بشر من البشر لو في لحظة الرجل ده وقف في يوم الأيام مع نفسه لحظة واحدة وقال ده في إله للكون إزاي أنا أقف وأقول أنا ربكم الأعلى لو وقف لحظة وراجع نفسه وآمن بسيدنا موسى عليه السلام أو بلفظ أصح آمن مع موسى عليه السلام بالله جل وعلا لكان الراجل دوت كان ممكن يكون في صحبة نبي الله موسى في أعلى درجات الجنة لو كان قالها لما راح له موسى عليه السلام ودعاه إلى الله سبحانه وتعالى ودعاه بكل دين شوف ربنا قال له إيه قال لسيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يا الله شوف رحمة ربنا كان سيدنا قتادة لما يقرأ هذه الآية يبكي ويقول سبحانك ما أحلمك إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى يا جماعة أنا في حديث في حديث والله العظيم الحديث ده بجد بيشرخني من جوه حديث عجيب جدا حديث مش انا مش عارف يعني اوصف مدى احساسي وانا بقرا الحديث ده او بقوله حديث رواه مسلم ان حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول يخرج من النار اربعه اربعه الاربعه دول خرجوا ليه الله اعلم هيتعاد حسابهم تاني الاربعه دول اتحاسبوا ودخلوا النار فربنا هيامر ان الاربعه دول يخرجوا مره تانية عشان يتحاسبوا مره تانية يا ترى ليه انا مش عايز اجزم بحاجه معينه هل هل كان عندهم سوء ظن بربنا ان هم دخلوا النار ظلم فربنا سبحانه وتعالى حب ياكد لهم ويخليهم هم يقروا على انفسهم ان هم ما اتظلموش وان ربنا ما ظلمهمش وان هم يستحقوا دخول النار الله اعلم خرجوا من النار وتعرضوا على ربنا واقروا ان هم يستحقوا النار فعلا فربنا امر الملائكه انها تدخل الاربعه دولت النار مره تانيه فهم ماشيين في الطريق وداخلين النار واحد منهم بس هيستدير راجل عجيب جدا الراجل ده اكيد كان في قلبه حاجه حلوه رغم انه يستحق دخول النار بس اكيد جواه حاجه خلت ربنا يوفقه للجمله اللي قالها دي فقال يا ربي ما كان ظني بك اذ اخرجتني منها الا تردني ربنا بيقول له ما ظنك يعني هو بيقول له ما كانش ظني بك كده يا رب قال وما ظنك قال ظني إذ أخرجتني منها يعني من النار ألا ترد إلا تردني إليها مرة أخرى فربنا هيرد عليه من منطلق حسن ظن العبد ده بقى بس فقط فيقول له أنا عند ظنك بي أدخلوه الجنة يبقى أربعة خرجوا من النار رجعوا ثلاثة واحد نجا بحسن ظنه بالله تيجي بقى وصية النبي عشان كده هو قال لنا كده الحديث رواه مسلم قال ايه لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله وربنا سبحانه وتعالى قال كده برضه قال انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء في رواية ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله فاحنا عايزين نستحضر في اخره وفي نفس الوقت نجتهد وفي نفس الوقت حسن ظن بك يا ربي والله يا رب أعمالنا ما تدخلش جنتك ولا تنجينا من نارك أعمالنا تعبانة أعمالنا ضعيفة جدا وإحنا ناس مش يعني لن نوفيك حقك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ده قول الملائكة ملائكة قيام من يوم ما اتخلقوا هم واقفين كده لله سبحانه وتعالى وملائكة ركوع لله لحد يوم القيامة وملائكة سجود لله ولما ينفخ في الصور نفخة البعث يقومون ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك نقول ايه اللي بيحاربوا ربنا وبيبرزوا ربنا بالمعاصي إذا كان الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لما النبي عليه السلام يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنا ما أقدرش أثنى عليك يا رب الثناء اللي أنت تستحقه أنت كما أثنيت على نفسك اقعد افتكر نعم ربنا عليك نعم ربنا ان جمعنا الجلسه الطيبه ديت عشان نشوف بعض ونحس ببعض ونوصي بعض ونقول يا جماعه عايزين نتقابل على حوض النبي مش عايزين ح... مش عايزين نخسر حد فينا عايزين كلنا نجتمع بلا استثناء كل الناس اللي موجودين معانا في القناه وكل الناس اللي في الاستوديو وكل الناس اللي شايفيننا دلوقتي وكل الناس اللي هيشوفونا بعدين نفسي كلنا ربنا يجمعنا كده كلنا جملة واحدة على حوض النبي نقول له يا رسول الله ذكرناهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان احنا لازم نلتقي على الحوض واستجابوا يا رسول الله وبيعوك وجددوا البيعة معاك يا رسول الله البيعة اللي احنا دلوقتي عاملينها في قناة الناس بيعة لكل امرأة انها تتحجب وبيعة لكل شاب يغض بصره ويصلي ويسجد لله ويسجد واقترب قربوا يا شباب توبوا الى الله الحقوا نفسكم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس كل الناس مسلم وكافر الكل هيقوم لواحد هو الواحد الأحد يوم يقوم الناس لرب العالمين مش لرب المسلمين لرب العالمين دعوتنا دعوة عالمية ربنا يقول للنبي عليه الصلاة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي يقول وخالق الناس بخلق حسن أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين آخر سورة في كتاب الله قل أعوذ برب الناس دعوة عالمية احنا بندعو الكون كله عايزين الدنيا كلها تعبد ربنا عايزين نعبد الكون ده كله من أنتم وما الذي جاء بكم قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة دي وظيفتك يا مسلم جاي النهاردة مش عشان أحكي في العلامة الخامسة والسادسة والسبعة ونخلص ونلم ورقنا ونمشي أنا جاي النهاردة عايز أقول كلام من قلبي بجد عايزين نقف وقفة أنا حتى معاك صورة تانية يا مدني هات الصورة التانية هات الصورة التانية حبيبي هات الصورة التانية ربنا يكرمك عايزين النهاردة نقف ونقول لا لا لا، يعني احنا احنا لازم نلحق نفسنا بجد تخيل حضرتك شوف المنظر ده سبحانك يا رب دي صورة لفرعون برضه يا جماعة صورة عجيبة جدا والله الذي لا إله غيره والله أنا ما أعرف إن الصور دي عندهم وأقسم بالله وأنا على الهواء أنا أصلا بتكلم في الموضوع وقدرا جت سيرة فرعون في, في السكة كده فسبحان الله قدرا لقيت أخويا وحبيبي مدني بيقول لي معايا صور لفرعون قلت له نزل ورينا سبحان الله شوف الصورة تخيلوا إن دوت يا جماعة بالله عليكم حد متخيل شفت الصورة اللي ركزتوا فيها طب شوف الصورة دي كمان اهو شوف صورته عامله ازاي خد بالك ان ان ان واحد من ال... من الناس الباحثين الكبار جدا جدا في علم بقى ال- التحنيط والكلام ده كله راجل اوروبي بيقول لهم لما قعد يحلل جزء من جسد فرعون بيقول لهم الراجل دوت سبحان الله شوف الصوره عامله ازاي بيقول الراجل ده مات الراجل ده مات غرقان مات غرقان سبحان الله قالوا له ازاي قال لهم انا لما حللت جسمه لقيت فعلا ان الراجل ده مات مخنوق من الميه سبحان الله تخيل ان ال- سبحان الله شوف منظره عامل ازاي تخيل دوت الانسان ال- المسكين دوت ال- ال- اللي شوف عامل شوف منظره عامل ازاي لما يقف ويقول انا ربكم الاعلى يسوى ايه الانسان ده وكلنا يا جماعه في يوم من الايام هنلاقي نفسنا كده في قبر وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله أكبر يعني سبحان الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى لكنها تفنى لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي كل ده هيسطر علينا في كتاب كل ده هنتسأل عنه كل ده هنقف فيه بين ايدين ربنا ما تفكرش عشان ربنا سبحانه وتعالى سايبنا في الدنيا نعمل اللي احنا عايزينه وعمالين بنرتع يمين وشمال وفاكرين ان كل دوت مش مسطر علينا كان ذلك في الكتاب مسطورا يوم القيامة هينكشف المستور يوم تبلى السرائر ربنا يجعل ربنا يجعل سرائرنا أفضل من علانيتنا وربنا يجعل سرنا أفضل من جهرنا ربنا يصلح فساد قلوبنا يا رب ويحنن قلوبنا على بعض ويحببنا في بعض ويجعلنا متسامحين مع بعض ويجمعنا مع بعض في الجنة فاصل قصير وراجع لكم صلى على حبيبك
والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القضاء القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
سنعود بمشيئة الله
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007 باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب أصحاب الرسول مجلدين ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح ألف خطأ في العقيدة والعبادة كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في سبع مجلدات فاخرة هاتف رقم 016 255 6152 أو 016 255 6153 مع تحيات مكتبة الصفا سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن مكتبة الصفا
عدنا بحمد الله
اسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وأحبابي يعني الحقيقة أنا النهاردة كنت جاي النهاردة أتكلم عن العلامة الخامسة اللي هي الدابة والعلامة السادسة اللي, اللي هي المفروض آه، الدخان ويعني حقيقة يعني كنت النهاردة هتكلم عن بقية العلامات السبعة الكبرى لكن سبحان الله والله الحديث هو اللي يعني أنا بصوا أنا أنا الورق كله قدامي أهو انا الحديث هو جري معايا كده وحسيت ان احنا محتاجين نقف وسط الاحداث دي كلها نقف وقفه كده نراجع نفسنا بالله عليكم انا مش عايز اقول يعني يعني انتوا عارفين انا بحبكم قد ايه وانا عارف انتوا بتحبوني قد ايه و- وربنا يا رب يجمعنا بالحب الجميل ده يا رب الصافي اللي مش من اجل دنيا ولا من اجل مال ولا من اجل اي شيء حب لله خالص لوجه الله والله بحبكم في الله وبتمنى ربنا يجمعنا بالحب ده في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله بالله عليكم نفسنا ما حدش ما حدش نتحرم منه نفسنا كلنا نتجمع كده كلنا صحبه في الفردوس الاعلى بالله عليك اخويا وحبيبي بعد الحلقه دي اقف وقفه مع نفسك غير حياتك ظبط امورك ان شاء الله هتكون سعيد والله هتسعد انا بحب احلى لحظه بحب اشوفها في حياتي لحظات التائبين اسعد منظر بشوفه في حياتي الانسان اللي بيقول لي انا لسه تايب دلوقتي انا لسه تايب النهارده بحب اشوفه بحب اشوف منظره بحب اقف معاه بحب ابص له لان بحس ان قلبي بيرق جدا برؤيه التائبين ببص ببص كده في وشه بلاقي الدموع مرغرغه في عينيه كده وبحس كده انه ما شاء الله الايمانات في قلبه عاليه جدا جدا بحس ان هو بيبكي وهو سعيد بيبكي وهو فرحان دموعه نازله وهو غرقان سعاده بفضل الله سبحانه وتعالى تاكد انك هتكون- هتكون سعيد لما ترجع لربنا تاكدي انك هتكوني سعيده لما ترجعي لربنا لما تلبسي حجابك لما تطيعي امك وابوكي لما تبري ابوك وامك لما تطيعي جوزك في غير معصيه الله سبحانه وتعالى يعني تطيعيه في كل ما يامرك به الا اذا كان في حاجه فيها معصيه لله سبحانه وتعالى لما تبر امك وابوك تكون اسعد انسان في الدنيا لما تكون ناجح ومذاكر وب- وبتخدم دينك دينك وبتخدم بلدك هتكون سعيد جدا بفضل الله سبحانه وتعالى لما ترفع ظلمك عن الناس ال- الغلابة اللي ملهمش ناصر إلا الله هتلاقي نفسك سعيد هتحس كده بسعادة لا تتخيلها لما تتظلم حتى وتعفو وتسامح بفضل الله والله هتشعر بسعادة لا تكاد توصف لا تكاد توصف ورب الكعبة هتحس بسعادة أنا مش هقول لك عليها لأن ما أقدرش أوصفها لك ربنا يكرمك ويبارك فيك عايزين نرجع لربنا يا جماعة عايزين الدار الآخرة دي تكون فعلا نقطة تحول في حياتنا كلنا عايزين نقول إن بداية التزامنا بفضل الله كانت من الدار الآخرة سمعنا عن الدار الآخرة وعرفنا يعني إيه أحداث الدار الآخرة ويعني إيه ان ان في علامات ساعه كبرى وفي يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا ويعني ايه حشر ويعني ايه ميزان ويعني ايه صراط ويعني ايه جنه ويعني ايه نار فتبنا ورجعنا لربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يجمعنا كلنا في الجنه ربنا يبارك فيكم وانا النهارده بالذات الحقيقه عشان ما حدش يزعل مني هتلقى اتصالات كتيره منكم لاني يعني اخويا وحبيبي مدري بيقول لي يعني الناس نفسها تد- تدخل مداخلات واتصالات فاهلا ومرحبا واكون سعيد جدا جدا بسماع صوتكم وربنا يبارك فيكم وهيكون ميعادنا يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن بقيه علامات الساعه الكبرى لكن النهارده هنتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم و... و... و... واسعد جدا بسماع صوتكم السلام عليكم طيب الاتصال قطع آه، فاخويا وحبيبي وقف مع نفسك وقفه كده وافتكر ان انت ممكن في في حياتك ممكن تستغنى عن الاكل والشرب وممكن تستغنى عن ال- عن عن عن الهوى لبضع دقائق لكن عمرك ما تستغنى عن الله طرفة عين ابدا ولا اقل من ذلك المولى عز وجل إن لم يكن هو الذي يحفظك ويكلأك مين هيحفظك سبحان الله أنت ليك مين غيره أنت بتقول اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك أي إنسان في الدنيا لو خفت منه بتهرب منه إلا الله إن خفت منه هربت إليه مين معانا مدني الأخت شيماء السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ أيوه أنا كتير لجأت لربنا إن أنا عايزة أتوب أيوه وبقيت بعيط كتير نعم وكنت وأنا صغيرة كنت يعني مساعة ربنا في كل حاجة نعم بس لما كبرت مش عارفة إيه اللي حصل لي نعم.
وبقيت بكتب ببكي لربنا كتير إن هو يهديني نعم بس مش عارفة شوفي يا أصلي أختي شوية وبطل شوية ربنا وبحاول يكف- نقرب لربنا طيب وعايزة يا ألبس النقاب طاعة ليه وبحاول إن أنا ما أعملش حاجة تغضبه بس برضه مش عارفة حاسة إن أنا بعيدة عنه هقول لك يا شيماء بصي ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين دايما الانسان اول حاجه لازم يعملها انه يخلص النيه بينه وبين ربنا انا بتوب عشان ربنا انا مش بتوب عشان مصلحه انا مش هلبس الخمار او النقاب عشان اتجوز انا هصلي مش عشان الناس تقول انا بصلي انا هصلي لله سبحانه وتعالى اول حاجه اخلص النيه لله تاني حاجه عليك بصحبه الخير هي اللي هتعينك انما ينال الذئب من الغنم القاصيه لو كنت لوحدك يا اخت شيماء مش هتعرفي تتوبي بسهوله لان ما حدش هيعينك انما لما تصحبي اخت فاضله تعينك وتعينيها بفضل الله سبحانه وتعالى ده هيكون عون لك على التوبه الاخ تامر من الاردن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام يا اخ تامر سلام كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك لي في عمرك
آه، معك تامر من الأردن يا اهلا وسهلا بيك وباهل الاردن اهلا بحضرتك اتفضل يا اخ تامر الله يخليك يا شيخ والله تنور يا شيخ احنا نحب نحكي معك آه، ربنا يحفظك نتواصل معك.
يا أخي، والله ده حبيبتك نورك، يعني ربنا يخليك.
تطمئن القلب الله يخليك ووشك منور يعني زي ما ده نور بتقولوا حضرتك ربنا يعزك يا رب اتفضل يا اخ تامر إيه، ممكن انا بس يعني اطلب منك هالطلب يعني اتفضل امرني
ما- يعني يا ريت انه تظهر اكثر يعني يكون ظهور زون اكثر يعني آه، في القناه يعني ح- آه أنا- على أنا- قنوات اكثر يعني نشوف محاضراتك اكثر واكثر ان شاء الله
هو في هو في عموما في قناه الناس حاليا في آه، الصبح في برنامج آه، كوكب تاني اللي هو اللي كنت عامله في رمضان اللي فات بيعاد آه، مره تانية وبرنامج فضفضه والحقيقه انا يمكن آه، يعني آه، يعني عشان حضرتك تعرف يا استامر انا غير محب لكثره الظهور وبعتبر ان كثره ظهور الداعيه ب- ب- بتقلل من شوق الناس وحب الناس ليه يعني انا بعتبر كده فانا بفضل ان انا ما اظهرش كتير انا بفضل هو هم ليا درسين في الاسبوع وده كفايه قوي الحمد لله رب العالمين ام محمد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا ام محمد طيب استاذ ياسر السلام عليكم السلام عليكم
وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا استاذ ياسر استاذ محمود معايا مع حضرتك ان شاء الله اتفضل
انا ياسر آه، بحب حضرتك يا استاذ محمود ربنا يبارك فيك ويحبك ويعزك يا ريت توطي التلفزيون شويه
عامل ايه يا استاذ محمود الله يبارك في عمرك ربنا يحفظك يا استاذ ياسر انا بحبك والله لله في لله ربنا يبارك لي في عمرك ويحفظك ويجمعنا وياك بهذا الحب في ظل عرش الرحمن ان شاء الله ربنا يخليك لينا ويزيدك علم ان شاء الله الله يخليك امين يا رب العالمين امين يا رب طيب معانا الاستاذ عبد الله السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا بحضرتك معلش يا شيخ محمود بالله عليك اسالك الدعاء ليا ربنا يثبتنا وياك ويفرج عنا وعنك الهموم يا رب العالمين وعن جميع أسألك المشاهدين الدعاء بامانه كده بالليل حاضر، وصلاة حاضر.
الفجر و- حاضر انا دايما يا الدعاء عندي مساله تعبانه جدا ربنا يفرج همك يا رب العالمين ويبارك فيك يا استاذ عبد الله ربنا يحفظك بعد اذنك بس التليفون بتاعك ممكن تاخده من كنترول عينيا حاضر ربنا يبارك فيك يا ريت ال- مدني تقول لهم الاسئله هتكون في الحلقه آه، اذا كان حد عنده سؤال السلام عليكم استاذ محمد من السودان السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله يا شيخ محمود عليكم السلام ورحمه عليكم الله وبركاته السلام ورحمه الله فيكم عليكم السلام اهلا يا وسهلا شيخ محمود
اتفضل جمعنا والله جمعنا واياكم الله في اعلى درجات الجنان ان شاء الله امين يا رب العالمين ربنا يحفظك يا استاذ محمد
الله يبارك.
يا ريت توطي التلفزيون يا استاذ محمد وتسمعني من التليفون انا كنت
اتفضل طيب اتفضل
آه كنت بس بسال آه، شيخ محمود عن تفضل.
حقوق الناس عن- حقوق يعني اه نعم اه نعم ف...
اتفضل يا استاذ محمد انا سامعك انا موقف السيارة نعم سيارتي مثلا في اي منطقه في ما السياره مثلا سياره آه.
واخطات اخطات في حق شخص غائب اللي هو في سيارتي مثلا آه، طردتها خدشتها عملت فيها كده ولا كده نعم كويس وهو ما ما ما يعني ما ما ما قدرت اصله نعم.
هو بعيد مني
نعم فكيف اقصر عن ذلك؟
اه يعني انت وانت ماشي خبطت السياره هي واقفه وصاحبها بعيد عنها مش شايفك ومش عارف انت ازاي تعمل ايه يعني صح كده هو السؤال كده اه طيب عموما هقول لك- هقول لكم يا جماعه آه طبعا ربنا يبارك في الاستاذ محمد يعني حرص الانسان على رد الحقوق للناس شيء جميل جدا انت ماشي في الشارع خبطت سياره السياره دي كانت مركونه وانت ما تعرفش هي بتاعت مين فتعمل ايه ابسط ما في الامور تركن وتسال عن صاحبها اكيد صاحبها يا اما نازل بيقضي مصلحه في مكان هنا او هو ساكن في المنطقه ديت هيجي والله يا اخي العزيز انا اسف جدا خطا مني ان انا خبطت في السياره بتاعتك امرني الراجل لما يلاقي منك الذوقيات العاليه ديت انا لو مكانه هقول لك انا مسامحك وربنا يبارك فيك وكفايه ذوقك واخلاقك الحمد لله الدنيا بخير لو واحد تاني م- يعني متعنت شويه هيقول لك والله انا عايز مثلا 200 300 جنيه اصلحها اتفضل يا سيدي فان قصاص الدنيا خ- اهون وخير او خير او اهون من قصاص الاخره لما ياخد حقه في الدنيا احسن ما ياخده من يوم القيامه حسنات عبد رب النبي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم يا عم الشيخ عليكم السلام اهلا وسهلا بحضرتك
بارك الله فيك وزادك ايمانا ان شاء الله يبارك فيك امين يا رب العالمين اتفضل يا استاذنا
بعد اذنك هستفسر في ح- حاجه واحده بس اتفضل ال- اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام طب يا ريت توطي التلفزيون عايز شويه حضرتك ت- تتكلم عن التبخيل انا شاب وبدخن وبصلي اه
وبدأ ربنا ان ربنا يستجيب لي ان انا ابطل التدخين ومش قادر نعم يعني انا شاب عندي حوالي 25 26 سنه نفسي ابطل التدخين نعم.
ومش عايز اكتر من
نعم كده النبي حاضر عم- حاضر عينيا حاضر قول لا اله الا الله عينيا حاضر يا جماعه عايز اقول حاجه عايز اقول دايما آه الانسان الم... ال- ال- اللي بيحب ربنا حب فعلا آه بجد صافي ونقي دايما يدور على الشيء اللي ربنا بيحبه عشان يعمله وعلى الشيء اللي يغضب ربنا عشان يبعد عنه ولله المثل الاعلى الزوجه اللي هي لسه مخطوبه فتره خطوبه بتسال خطيبها وتقول له ايه تقول له انت بتحب ايه وبتكره ايه او هو لسه معقود عليها مثلا فلو معقود عليها بقى زوجها بس لسه م- يعني ما اتجوزوش ما دخلوش فتقول له حبيبي نفسك في ايه او بتحب ايه وبتكره ايه زي ما حصل مع الامام آه، ال- القاضي شريح حينما تزوج وقابل الامام الشعبي فبيقول له كيف حالك يا شريح قال بخير حال قال كيف حال اهلك قال آه، إني متزوج منذ 20 سنة لم أشكو من زوجتي إلا مرة واحدة وأشهد الله أني كنت لها ظالما قال كيف ذلك قال إني منذ تزوجت امرأتي وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا فقلت أقوم وأصلي ركعتين شكرا لله فلما صليت وسلمت وجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلامي فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها اسمع الكلام بقى مددت يدي إليها فقالت على رسلك أبا أمية أبو أمية ده كنية الإمام الش- إيه الإمام شرايح أو القاضي شرايح فقالت على رسلك يا أبا أمية ثم قالت أحمد الله أستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أبا أمية فإني امرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك خد بالك فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه أبا أمية قد كان لك من رجال قومك من هو من, هو من, من نساء قومك من هي كفء لك وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا فاصنع ما أمرك الله به فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى آخر إيه القصة فالشاهد في الموضوع فإن كان ولله المثل الأعلى كانت واحدة بتقول لزوجها بتحب إيه عشان أعمله وبتكره ايه عشان ابعد عنه فلله المثل الاعلى من باب اولى ان انا افتح كتاب ربنا وافتح سنه نبينا صلى الله عليه وسلم اشوف ربنا بيحب ايه عشان اعمله وبيكره ايه عشان ابعد عنه فيا جماعه لما نعرف ان السجاير حاجه لو قلنا انها محرمه ف... ف... ف... فشيء طبيعي لازم ابعد عن المحرم ولو قلنا على بعض الر- على راي بعض الناس اللي بيقولوا إن هو- ان هي مكروهه ولكن هي محرمه خدوا بالكم هي محرمه مش مكروهه بس بس حتى لو سلمنا ان هي مكروهه طب ليه تعمل حاجه ربنا بيكرهها اسال الله عز وجل ان يتوب على كل مدخن وانا عايز اقول للي عايز يبطل التدخين يا جماعه مش هتبطلها بمزاجك يعني مش هتيجي تقولي انا اقدر ابطلها وقت ما عاوز ابطلها انا انا بفضل الله السيجاره دي ما تتحكمش فيا هي كون ان انت قلت كده ده اكبر دليل على انها اتحكمت فيك ان هي لبست عليك الموضوع عارف عايز تبطلها امسك العلبه دلوقتي وانا قاعد قدامك دلوقتي واخلص النيه لله وابعت لي رساله وهدعي لك باسمك والله العظيم لو واحد بعت لي قال لي انا بطلت تدخين لدعي لك ب- باسمك في الحلقه دي او في الحلقه اللي جايه وامسك العلبه وكسرها ايوه ما تخافش امسك العلبه كسرها دلوقتي قول يا رب انا تركتها ليك فاعني انا يا رب ما اعرفش ابطلها بجدعنتي ولا بمزاجي انا هبطلها عشانك يا ربي عشانك انت يا ربي و- واللي قاعد ورا ورا الكاميرا ده هيبطلها ان شاء الله النهارده ان شاء الله هبطلها عشانك يا رب ابتغاء مرضاتك وانت اعني يا رب هيكسرها لما تكسرها بايديك ربنا هيشيلها من قلبك لما تخلص النيه لله ربنا يبارك فيك يا رب مين معانا يا مدني السلام عليكم
أيوة السلام عليكم الاخت يا امير السلام عليكم أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
أيوة السلام عليكم يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا الله يبارك فيك الله يرضى عنك اتفضلي أنا فرحانة جدا عشان كلمتك في التلفزيون ربنا يفرح قلبك يا رب العالمين بلقاء النبي على الحوض ان شاء الله يا ريت تدعي لي يا شيخ حاضر عينيا حاضر يا اخت امير عينيا أنا أنا و... يعني بطلب علم دلوقتي وانتسبت معهد إعداد الدعاء ما شاء الله ربنا بس ينفعك آه، يعني في حاجات كده إيه آه، كنت أصبت بإيه بمرض الوسواس القهري ده وبوظ عليا ربنا يعفو حياتي.
عنا وعنك يا رب العالمين وعن جميع المسلمين يا رب أنا بسألك دلوقتي عن الإيه مثلا الواحد لما يكون عايز يصدق بطل الكذب مثلا وأديني بطلته الحمد لكن لله.
مثلا بتوب وأقول أنا هذاكر وها نعم.
وهعمل وهرضي ربنا بس مش كسلا يعني مش بعرف مش بذاكر وكده هو نعم استعيني مش عارفة بالله أعمل إيه استعيني بالله وكتري من الاستغفار على قد ما تقدري يا اخت اميره آه، و- ودايما كده عليك بالدعاء الجئي له اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله استعيني بالله في اي امر يصعب عليكي في اي امر تكسلي عنه في اي امر عايزه تعملي حاجه عايزه تنجحي في حاجه يعلم رب سبحانه وتعالى انا لما اجي اعمل كتاب وقد ايه الكتاب بيتعب يعني غير تحضير المحاضره كتاب ممكن تقعد تشتغل فيه 3 4 5 شهور 9 شهور سنه كامله باجي اعمل كتاب اول حاجه بعملها لازم ركعتين ان ربنا ييسر لي هذا الكتاب وان ربنا يجعل فيه القبول ويرزقني فيه السداد والرشاد وان ربنا يوفقني وما اكتبش فيه الا كلمه ترضيه سبحانه وتعالى قد ايه بتحدث اعانه وقد ايه ربنا بيبارك في الوقت وفي الصحه وقد ايه وقد ايه الاعانه إن واذا اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله عارف ان مالكيش غير ربنا استعيني بيه وهيعينك بفضل الله سبحانه وتعالى مين معانا يا مدني ام ضحى السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ الحمد لله عليكم الحمد السلام.
لله السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا انا عايزاك يا شيخ تدعي لي وتدعي لبنتي بالهدى يا رب ربنا يهديهم لك يا رب ويبارك يا لك شيخ فيهم انا يعني انا عايزه اقول لحضرتك يعني يمكن اكون ركبت ركبت معصيه بس والله انا تبت لله سبحانه ربنا وتعالى يكرمك يا رب.
ورجعت اليه وندمت على اللي فعلته ربنا.
خايفه ربنا ياخد بناتي بذنبي لا ان شاء الله ان شاء الله ادعي لا لهم نحسن لا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى فربنا يكرمك إن شاء الله ربنا ما ياخدش حد بذنب حد إحنا لما نتوب يا رب.
ونصدق مع ربنا و و ونحسن فيما بيننا وبين ربنا ونتقي ربنا في الناس ربنا هيكرمنا وهيخلي الناس تتقي- تتقيه في, في, في ولادنا إن شاء الله ما تخافيش على أولادك شوفي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا طول ما انت بتتقي ربنا طول ما ربنا هيكرمك في ولادك ويحفظهم لك ويبارك لك فيهم ان شاء الله ودي رسالة لكل الناس يا جماعة خايف على اولادك اتقي ربنا خايف على اولادك ما تظلمش حد خايف على اولادك قرب من ربنا وربنا هيكرمك ان شاء الله عبد المولى من المغرب سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام الله يخليك يا شيخ عندي لك سؤال عينيا آه، و- عندي لك سؤال لو كان واحد يعني مسلم نعم و- واش ممكن يتزوج واحد يعني واحد آه، بنت يهودية نعم وعندها د- آه، يعني دين بتاعها نعم هل يجوز أم لا؟
ربنا يبارك فيك اخويا وحبيبي احنا بنقول ان يجوز يجوز للمسلم خدوا بالكم يجوز للمسلم ان يتزوج آه، كتابيه سواء كانت يهوديه او نصرانيه لكن اشتر- اشترط في في في في الزواج من الكتابيه ان تكون عفيفه يعني مش اي كتابيه لان يا جماعه ال ال ال ال الغالب الغالب على كتير من ال- اللي موجودين في دول الغرب انهم لا دينيين واحفظوا الكلمه دي ان هم لا دينيين ما فيش ديانه اصلا لا في ارتباط حتى ما بينهم وما بين كنائسهم او بين او ما بينهم وما بين يعني هم لا دينيين لا لا يدينون باي دين فعشان الامر ما يختلطش علينا لو ان مسلم حب يتزوج من واحده نصرانيه او واحده يهوديه كتابيه عفيفه يجوز ولكن انا بقول لك بقى كلمه خدها نصيحه من اخوك ده خلاف الاولى يعني يا جماعة الخير يبقى النهاردة كتير من بناتنا المسلمات العفيفات الطاهرات اللي بيعبدوا ربنا وبيسجدوا لربنا وبيتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم يعيشون بلا أزواج وأنا أروح أتجوز واحدة آه، آه، غير مسلمة اروح عف واحده غير مسلمه واسيب المسلمه العفيفه ده ممكن يسبب فتنه الاخت المسلمه والفتنه اكبر من القتل والفتنه اشد من القتل فانا عايز اقول من جهه ان هو جائز فهو جائز انك تتزوج كتابيه عفيفه محصنه أما هذا الفعل فهو خلاف الأولى فالأولى أن احنا نعف أخواتنا المسلمات أسأل الله عز وجل أن يزوج كل أخواتنا المسلمات وأن يرزقهن بأزواج صالحين اللهم أمين مين معانا مدني السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ام عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته من فضلك لو سمحت يا شيخ محمود انا عايزه اسال حضرتك بس هما ثلاث اسئله اتفضلي آه، اجدد البيعه مع الرسول عليه الصلاه والسلام أيوة.
وان انا آه، يعني اجدد النيه في كلام معين المفروض ان انا اقوله ولا انا ابعد عن الحاجات اللي انا كنت بعملها الحاجات الغلط وان انا ابتدي بقى صفحه جديده وان انا من غير ما في كلام ان انا اقوله ده نعم.
سؤال طيب.
السؤال الثاني مم.
لما حد يكون مضايقني قوي قوي واذاني جدا جدا نعم.
جدا انا مش قادره اصفح مش قادره اسامح مم.
وبايدي ان انا اذي آه، يعني اسيبه لربنا ولا ان انا اقول ايه لا يعني انا هعاقبه عشان اعرفه الغلط بتاعه وعشان يبقى قصاص الدنيا نعم اهون من قصاص الاخره نعم السؤال الثالث نعم آه، يعني في اخت فاضله انا اعرفها آه، يعني في شيخ كويس جدا جدا جدا يعني هي بتقول لي اروح اتقدم له يعني يعني حلال ولا حرام ان انا اروح اتقدم له اقول له يتزوجني ان إن الواحده تعرض نفسها على انسان أيوة، فاضل يعني.
أنا قصدي كده.
اه نعم طيب هسمع حاضر حضرتك اه حاضر هسمع انا يا حضرتك حاضر والتلفزيون.
حاضر انا يا حاضر آه، اختي ام عبد الله ربنا يبارك في عمرك ويحفظك اسئلتك جميله اسئلتك آه، جميله جدا اجدد البيعه هجدد البيعه هل في آه، طقوس معينه كلمات معينه لازم اقولها لما عاوز اجدد البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انا فقط بنوي النيه ان انا بجدد البيعه ولو نطقت بيني وبين نفسي ولو هي واحده قاعده مع نفسها بتقول انا ان شاء الله يا رسول الله انا بجدد البيعه معاك يا رسول الله وان شاء الله هلبس حجابي مفيش مانع لكن هي مش شرط يعني يعني هي مجرد فقط ان انت تنوي ان انت بتجددي البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان انت ان شاء الله تلتزمي ب- ب- بالحجاب وتلتزمي آه، بالصلاه وببر الوالدين وبسائر الطاعات الموضوع مش موضوع حجاب بس يا جماعه يعني انا عمال بكلم الاخوات في موضوع الحجاب بس مش هو الحجاب وبس وماذا بعد الحجاب وانا في محاضره ليه اسمها واخته وماذا بعد الحجاب بعد درس اخته وقفه مع نفسي كان في درس بعنوان آه، اخته وماذا بعد الحجاب فتجديد البيعه آه، ياتي بمجرد بس استحضر النيه الجميله ده اول حاجه الحاجه الثانيه اخت ام عبد الله بتسال آه، لو حد اذاني اذيه شديده جدا جدا لدرجه لا تطاق ولا تحتمل وبايدي ان انا ارد له الاذيه ما احنا لسه ذاكرين حديث اخت ام عبد الله ربنا يبارك في عمرك قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامه حتى يخيره من الحور يعني هتقولي طب انا مش دعوه بالحور عين انا انا امراه فمش هتجوز حور عين اقول لك ربنا هيخلف عليكي خيرات كتيره جدا جدا في الجنه صدقيني وعايز اقولها لك من من القلب يعني ال- التجربه دي ممكن يكون مر بيها ناس كتير افاضل انا اعرفهم و و و و و وانا شخصيا آه، شخص ما ظلمني ظلم ظلم لا يخطر على قلب بشر ظلم بين ظلم بشع ظلم بشع فعلا و- و- وكان بايدي وكان بايدي ان انا اخد حقي وان انا اعمل فيه اللي انا عايزه ولما جددت اني وقعدت مع نفسي كده قلت اسامح لله لان مش معقول ان انا ادعو الناس للتسامح وانا ما سامحش ما ينفعش قلت اسامح لله والله كانت اجمل ليله نمتها في عمري رغم اني اتظلمت ظلم بين وراجل يعني عمل فيا اللي ما يتعملش و- و- وفجر معايا فجور لا يخطر على قلب بشر ما كنت اتخيل انه يعمل معايا كده ورغم ذلك والله بمجرد ما قلت سامحته لله نمت ليله كانت اجمل ليله في عمري حسيت كده ببرد كده في صدري كده وفرحه ولذه وحسيت قد ايه ان فعلا ان شاء الله ربنا يكرمنا احنا كمان يعني ان الانسان لما بيعفو ربنا بيعفو عنه السؤال الاخير ان هل يجوز للمرأة تعرض نفسها يجوز المرأة تعرض نفسها بس مش بنفسها في الوقت الحالي لان ممكن يساء الظن بها لكن ممكن من خلال حد يكون قريب لهذا الانسان او او او تيجي بشكل غير مباشر آه، من خلال التعريض وليس التصريح ايه رايك لو تحب تتزوج اخت فاضله احنا نعرف اخت فاضله وهكذا بحيث لا ي- لا يقدح هذا في حياء الاخت وان كان الامر جائز في ايام الصحابه طبعا كان سيدنا عمر عرض حفصه على ابي بكر وعلى عثمان آه، عبد الله من فرنسا السلام عليكم السلام عليكم يا اخ عبد الله
وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه، آه، عندي آه، سؤالين اثنين اتفضل يا اخ عبد الله
آه، ب- ب- ب- ب- بسمعك كويس يا شيخ أه بقول لك اتفضل حضرتك انا سا- انا سامعك
آه، أحبك أحبك في الله يا شيخ احبك الذي احببتني فيه ربنا يحفظك بارك الله فيك اتفضل آه، عندي السؤال الأول يعني عندي أبي يعني
الصوت بيقطع يا اخ عبد السؤال الله الأول آه، عندي أبي مدمن على الخمر بطريقة يعني آه، لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يعفو عنه ويتوب عليه يا رب نعم ايوه اتفضل آه، يعني مدمن على الخمر وبالتالي يعني انا عندي مبلغ آه، آه، ابعث له كل شهر وهذا المبلغ مبلغ يعني اعلم بان هذا المبلغ يذهب في الخمر يعني هو لا- لا ياكل بهذا المال يعني واتساءل هل يمكن هل يمكن يمكنني ان آه، ان اعطيه المبلغ هذا ولا طيب آه، السؤال الثاني
انا ما بسمع ما- ما بسمعكش كويس يا شيخ آه، طب انا بس اسال السؤال الثاني و... و... و... وانا هسمعك عبر التلفاز ان شاء الله بس ايه قول لي السؤال الثاني وانا ه- هقول لك حالا اتفضل السؤال الثاني ايوه السؤال الثاني بارك الله فيك امين يا رب السؤال الثاني طب بسرعه بس عشان يعني الوقت انتم خلاص في يعني في في البرنامج تحدثتم على ان ان القسطنطينيه ان القسطنطينيه ستفتح ان شاء الله نعم وكما نعلم ان القسطنطينيه هي اسطنبول وهي بلد مسلمه فكيف انها ستفتح يعني هل ست- ستعود كافره هذه البلد والعياذ بالله طيب ماشي جزاكم الله خيرا طيب آه، احنا عشان الوقت آه، بالنسبه ل- لموضوع ان ان والد حضرتك مدمن ومدمن خمر ربنا يعفو عنه طبعا ويتوب عليه يا رب العالمين وعايز اقول حاجه ان ان دايما معامله الاب لابد انها تكون معامله خاصه يا جماعه بمعنى ان انت لو بتحول له مبلغ يا اخ عبد الله لو بتحول له مبلغ معين المبلغ ده انت عارف ان جزء كبير منه بيروح للخمر فممكن تقلص المبلغ لان اكيد المبلغ ده بيجيب منه اكل وبيجيب منه خمر فلو انت عارف ان حجم الاكل اللي ممكن هو يقضيه مثلا آه، 100 دولار وانت بتبعت له 500 دولار و400 دولار بيشرب بيهم خمر فبعت له ال100 فقط واخد بالك حفاظا على والدك من ان هو يسترسل في موضوع شرب الخمر اما لو علمت انه ممكن ي- ي- يتوب ب- بان حد يذكره بالله وفي في نفس الوقت آه، يعني آه، اصل الحقيقه مش الوقت خلص ومش عارف اجاوبك على السؤال ازاي لكن عموما الوقت- يعني على وعد ان شاء الله ان شاء الله الحلقه القادمه استرسلك في الموضوع ان شاء الله نبدا بيه الحلقه الجايه ان شاء الله لكن عموما ذكروا بالله وخليك لين معاه وخليك رحيم معاه و- وما تنساش انه في النهايه انه ده ابوك وحتى لو كان كافر وبيدعوك للكفر فيعني يعني فعليك برضه ان انت تتعامله معامله طيبه ولكن تدعو الى الخير وتدعو الى التوبه باسلوب بسيط كده وجميل وربنا يبارك في عمرك يا رب وتدعو لهم في جوف الليل ان ربنا يتوب عليه وان شاء الله استسمحك ان شاء الله بقيه الاسئله عشان الوقت خلص يعني الوقت معاكم بيجري بسرعه بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
للإعلان في هذا البرنامج الامتياز الإعلاني شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية تليفون رقم 25 78 11 16 أو رقم 012 77 81 915